بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين لقيتنا النهارده هتبقى من متى ستة من أول عدد 24 لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا تهتموا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحر جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره والمجد لله دائما أبديا لا تهتموا الرسالة بتاعتنا النهاردة اللي بيقولها لنا رب المجد يسوع في الموعظة على الجبل لا تهتموا قالها كم مرة قالها كتير قوي ليه ربنا عايزنا ما نهتمش ايه خطورة الاهتمام وبعد كده نشوف احنا بنهتم بايه وما نهتمش بايه الانسان لما بيقع في حتة الهم اول حاجة بتتعبه الهم يسبب للانسان قلق خليه دايما قلقان مش مطمن مش عارف بكرة هيجي ازاي حتى ربنا جه في الآخر وقال كده هوت فلا تهتموا للغد ما تخافوش مصلك طول ما انت قاعد قلقان على بكرة عمرك ما تعمل أي حاجة عارفين الإنسان لما يسقط في القلق والخوف كفاءته تنزل خالص حتى تفكيره وتركيزه ما يقدرش وبالتالي الافشنسي بتاعته كفاءته هتقل فالقلق او الاهتمام الزائد اللي بيتكلم عنه ربنا هنا هوت يخلي الانسان يقع في حتة توتر وقلق دائم عشان كده ربنا خايف علينا من القلق احبائي فبيقول لنا لا تهتم العجيب بقى ان العالم عايزنا نبقى دايما ايه مهتمين كل شيء لازم تبقى up to date في كل حاجة في كل حاجة فيما تحتاجه وفيما لا تحتاجه يعني مش عايز اخش في تفاصيل لكن ابسطها يعني حتى تليفونات الموبايل تلاقي الواحد مهتم ايه احدث حاجة ايه ال up to date طب انت هتستعمله في ايه مش مهم لسه كان عندي احد الشباب فجيه بيقول لي قيس فجأة كده لقيت نفسي بقول ايه ده هو يعني اخد بوزيشن كويس ودراسة عليا فابتدى يهتم بنفسه فقال لي قيس فجأة لقيت نفسي ببص كده هو ايه الساعة اللي انا لابسها دي بقى معقول واحد عامل دكتوراه يلبس ساعة زي كده معقول امسك موبايل كده هو سماعة ابتدى يخش في دائرة اهتمام العالم كل ده لأنه مثلا أخذ دكتوراه أمال ده لما يوصل يبقى وزير هيعمل في نفسه إيه العالم بيحطنا في دائرة الاهتمام أيضا لا تهتموا لأن الإنسان لما بيهتم بيخاف يبتدي يخاف يخاف من إيه؟ يخاف إن هو ما يحققش اللي هو نفسه فيه يخاف زي ما إحنا ساعات كده هو نبتدي نهتم بأولادنا زيادة فنعمل إيه؟ نخاف عليهم يقول لك لا ده الولاد بيتخطفوا دلوقتي لا ده مش عارف بيحصل إيه لا تهتموا الاهتمام الزائد هيوقعك في الخوف الزائد برضو الاهتمام الزائد هيخلي الإنسان يخاف من الفشل لأنه هو مهتم إن هو يوصل لحاجة معينة أو يحقق شيء معين طب هو فات فترة محققش يبتدي يحسس له إيه يخاف بقى يخاف إن هو يفشل أو ما يوصلش للي هو عايزه أيضا لا تهتموا لأن الاهتمام الزائد يخلي الإنسان يخش في دائرة المشغولية عن الله ما أنا مهتم بأن أنا أزود رصيدي والدخل بتاعي فلازم أشتغل أكتر ولازم أهتم أكتر ولازم أسافر أكتر طب وعلاقة ربنا بيك إيه وقتك اللي بتقدمه لربنا معلش يا رب استنى عليا شوية استنى عليا شوية ودي تلاقوها ساعات كده هوت في الحقيقة في الشباب في بداية حياته أول ما يخلص جامعة يمكن كان منتظم وكان بيجي الكنيسة وكان مح... بي... بيخدم بعد شوية يبتدي يتعطل ويختفي فينك يا فلان يقول لك أصلا أنا مزنوق لي من دول مزنوق مهتم إن أنا أكون نفسي مهتم إن أنا ألاقي شغل كويس فالحياة واخداني شهابونا وربنا هنا بيقول لا تهتموا بإيه لا تهتموا بحياتكم طب هو يعني يشتغل ولا ما يشتغلش لا يشتغل لكن هنشوف ازاي نحل المعضلة دي لا تهتموا لأن الإنسان لما بيزيد اهتمامه بيبتدي يبتدي يفقد إيمانه بالله بص هو هو النوت قال لهم إيه هكذا أفليس بالحر جدا يلبسكم أنتم يا إيه يا قليل الإيمان فربنا عمال بيكرر يقول لا تهتموا وإلا هتلاقي نفسك من كتر خوفك على نفسك وخوفك على ولادك وخوفك على المستقبل بقى عندك تشكك في الله ما بقاش عندك إيمان وثقة إن الله قادر إن هو يعولك ويهتم بيك لا تهتموا لحياتكم واحد اهتم كده هوت وقال ابتدي اوسع تجارتي واكبرها شوية زيادة واهدم مخازني وابني اعظم منها قعد بنى وهدم ووسع في التجارة بتاعته ونسي ربنا خلي بالكم دايما يا احبائي المشكلة دايما مش في الشغل والمشكلة مش في في الفلوس المشكلة في الايه في الاهتمام الاهتمام قلبك فين وعلاقتك بربنا فين وضع ربنا بالنسبة لك في دائرة الاهتمام وفي درجات الاهتمام دي في أي حتة الغني ليه سماه ربنا يسوع المسيح غبي أو وصفه بالغباء ليه لأنه وضع الاهتمام المادي كله ونزل ربنا تحت وإحنا في بعض الأحيان بنعمل كده بنضع كل اهتماماتنا المادية فوق وربنا يبقى في الآخر خالص أديكم مثل بسيط الصلاة ساعات الواحد فينا يقول هصلي قبل ما انام طب كويس يجي وقت النوم ده يبقى الساعة كام 12 واحدة اتنين طب انت ما هي كمية الطاقة اللي موجودة فيك ها صفر صفر فنلاقي ورقة سؤال جاي ايه ممكن يا ابونا اصلي وانا في السرير طب كفاية ابانا الذي طب لو قلتها وانا مغمض عيني حرام المشكلة مش على السرير ولا وانت مغمض عينك المشكلة ان انت خليت ربنا اخر درجة في اهتمامك وحطيت كل الاهتمامات الاولوية لحاجات العالم قد السين برضو قراية الكتاب المقدس الناس الروحيين يحطوا كلمة ربنا فين في بداية اليوم أول يوم يصحوا لها مخصوص لأنه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي كلمة ربنا دي هي اللي هتنور لي طول اليوم هي اللي هعرف أمشي بيها أمشي بالحب وبمغفرة للناس ولا أخد حقي بإدراعي ولا أتعامل مع الناس إزاي كلمة ربنا هتوضح لك كلمة ربنا هي اللي هتخليني أخد بالي من نظري ومن فكري ومن قلبي إن أنا أبذل وأخدم إن أنا أسامح كلمة ربنا هي اللي هتبقى عايشة جواك لكن احنا بندي اليوم كله ونيجي نفتكر ربنا بتقرا الانجيل امتى حبيبي بنقرا امتى على السرير امتى قبل ما ننام ده لو لحقنا وابتدي اقرا حته والاقي في الاخر نفسي عامل ازاي نعست نعست فاقول له يا رب معلش سامحني النهارده بكره بكره بكره بيجي حد شاف بكره بكرة عمره ما بيجي أحبائي لأن كل يوم بنقول إيه بكرة كل يوم يبقى فيه بكرة لا تهتموا لأن الله يهتم ودي النقطة المهمة قوي جاله فيلبس وقال له الحق يا رب اصرف الجموع لأن احنا ما عندناش أكل دول يحتاجوا بقد إيه ولا ب 200 دينار أكل فقال لهم إيه قال لهم لا تهتموا المهم ياخدوا كلمة ربنا المهم يشبعوا أصل الطعام ما هواش الأكل لكن الطعام هو كلمة الله وبعد ما ربنا خلص الوعظة عمل إيه أشبع الجموع قال لهم عندكم إيه قال لهم ما عندناش حاجة ده ما حتناش غير خمس خبزات وسمكت وسمكتين ما يأكلوش عيل صغير قال لهم هاتوهم وبارك الله وكسر وأعطى الجموع وأكلوا ثم رفع ما فضل عنهم إيه 12 أفة مليانة وخلى مين يشيلهم ليه عشان يقول لهم إيه لا تهتموا لا تهتموا انتوا مهتمين لموضوع الاكل ما تشغلوش بالكم خالص الاكل ده اخر حاجه تفكر فيها لكن اقول لكم على حاجه من بدون ما حد يزعل اول ما نيجي مؤتمر هنا ممكن نفكر ها المنيو هتبقى عامله ازاي يعني الوجبه يعني هناكلها هتبقى عامله ازاي لا تهتموا لأنه لما جت المجاعة حتى ودخل إليه على الأرملة وابنها وقال لها عندك إيه؟ قالت له بص ما عنديش حاجة ما تقوليش عندك إيه؟ أنا عندي شوية دي قد كده هو وحبة زيت أعمل بيهم فطيرة أكلهم أنا والولد وإيه؟ ونموت قال لها إيه؟ لا تهتمي اعمليهم يعني وعملتهم وأكل إلي وكور الزيت لا يرضى والدقيق ما ينقصش احنا ساعات بيبقى اهتمامنا بيخلينا نفقد الإيمان في الله لكن الإنسان اللي قلبه مليان بثقة في ربنا ما يخشش في دائرة الاهتمام دي لا تهتموا لأن هو وصانا على بعضينا بصوا قال قال وصية كده هو ما ناخدش بالنا منها بس جميلة قوي تورينا ازاي ان احنا لا نهتم يقول كده من له ثوبان فيعمل ايه فليعطي من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا كأن ربنا بيقول لا تهتم ما يهمكش أنا هخلي واحد يبعت لك فاكرين إيليا لما ربنا أعاله على النهر أعاله بإيه أعاله بغراب طب إزاي يا رب قال له ما تهتمش أنت مالكش دعوة أنا هعولك أنا أبوك السماوي أبوكم يعرف ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا ساعات نهتم أيضا يا أحبائي بأن احنا ندافع عن نفسنا ففي لوقا 21 14 يقول لهم كده هو فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل كي تحتجوا لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها ساعات الواحد فينا يبقى مهتم ان هو يطلع نفسه بريء او ان هو يدافع عن نفسه لكن المسيح بيقول لك لا تهتم مشكلتك انا هعرف احلها مين فينا احبائي يقدر يقبل كده هوت ان هو ما يقفش يدافع عن نفسه مين فينا عنده الايمان اللي بيقول كده هو في الآية أنتم تصمتون والرب يقاتل عنكم في قصة جميلة القديس العظيم أبو مقار إنه جه في يوم لقوا بنت حامل فقالوا يا بنتي مين اللي غلط معاكي هي كانت لها علاقة بواحد فقالت لهم الراهب اللي في الجبل هناك ده كل البلد طلعت عليه وقالت له تعالى يا راهب يا وحش يا يا يا يا انت مسؤول منها ومن ابنها اللي هيجي منها فتحش بقه ما اهتمش ولكنه قال ايه كد يا مكارة كد يعني اشتغل بالكد وتعب لقد صارت لك زوجة وولد يا لا دي صعبة قوي دي مين يقبل على نفسه مصيبة زي كده لكن لأنه هو إنسان له إيمان بالله وفضل يشتغل double الشغل اللي كان بيعمله عشان يصرف على البنت دي وجي في يوم ولادتها تعثرت ولادتها وكانت هتموت وكان زمان ما فيش بقى لا caesarean ولا حاجات زي كده فوقفوا قالوا لها يا بنتي انت عاملة حاجة زعلت ربنا عملتي ايه قولي قبل ما تموتي فقالت لهم انا ظلمت الراهب اللي غلط معايا فلان فطلعوا كلهم يقدموا له اعتذار لكنه هرب انتم تصمتون يعطيكم فما وحكمه لا يستطيع جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها ما تهتمش ما تهتمش لأنك أنت وأنت داخل معاك المسيح ف في متى عشرة 19 يقول حتة جميلة قوي فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به أنا عجباني قوي إيه تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لو أنت عندك الإيمان ربنا هيحط على فمك الكلام اللي تنطقه هيقول لك تقول إيه ياما في مواقف الإنسان بيقف فيها وهو مش عارف يتكلم يقول إيه في قصة جميلة قوي قوي يمكن قلتها للبعض معروفة كان في بنت خادمة وكانت داخلة امتحان شفوي في كلية الطب وكانت لابسة صليب بتاعها فقالوا لها بلاش تخش على الدكتور كده هو لأن الدكتور ده متعصب والصليب ده بيعمل فيه ايه بيعفرته يعني بيعفرته فبلاش دخلي وده يعني مش انكار للايمان ولا حاجه فقالت لهم لا انا هخش كده هخش كده ودخلت فاول ما شافها كده هو لابسه الصليب قال لها ايه يعني انت بتتحديني يعني ولا ايه انت مش عارفه ان انا ما بحبش اللي بيخشوا لابسين الصلبان دول فقالت له انا لابسه ومش هقلعه قال لها طب بص ايه رأيك بقى انا هديكي درجات بعدد الصلبان اللي معاكي فقالت له حاضر قال لها معاكي ايه وريني الصلبان اللي معاكي لأجل حظه الحلو لأنه تعطونا ربنا بيديك ساعتها ما تتكلم بيه كل اللي عملته انها فتحت شنطتها وطلعت كيس مليان صلبان أصلها كانت معدية على الأمبرويس وعندها خدمة بعد الامتحان وكان عيد الصليب فهتوزع على الأطفال بتوع مدارس الأحد صلبان فالراجل طلعت له كيس الصلبان وقعد يعد يعد في الآخر أخدت إيه لا تهتموا لأنكم تعطونا تعطونا ربنا اللي بيديك النعمة يعطيك الروح القدس ما تنطقون به زوجين مشكلة وهي مش عارفة تتكلم تقول ايه لا خشي صلي وارفعي قلبك قدام ربنا قول يا رب انا مش هدافع عن نفسي ومش هتكلم لكن اديني فما وحكمة قول يا رب اقول ايه كيف أطفئ لهيب النار قصة جميلة قوي حصلت مع أبونا مخائيل إبراهيم جاله واحد قال له أبونا اتخن مراتي متخانقة معايا وطرداني من البيت حاجة صعبة فقال له حبيبي تعالى نروح لها قال له أبونا دي يعني لسانها طويل شوية وممكن لما نروح يعني ممكن تغلط في قدسك وكده قال له يا ابني تعالى بس بس قول معايا الرب يطفئ لهيب النار الرب يطفئ لهيب النار ابتدوا يقولوا المزمور الرب يطفئ لهيب النار لغاية لما وصلوا للبيت وخبط قالت له عايز ايه؟ قال لها افتحي قالت له مش فاتحة قال لها معايا ابونا قالت له خد ابونا وارجعوا مكان ما جيتوا كل اللي قاله ابونا قال له حبيبي ما تتكلمش صلي بقى يلا نقول المزمور وفضلوا يصلوا في المزمور الرب يطفئ لهيب النار لازم ربنا يعمل ايه يطفئ لهيب النار فتحت الباب وقفت تبكي وسجدت لابونا قالت له اخطيت سامحني يا ابونا ودخل ابونا وفض الموضوع والمشكلة فيعطيكم فما وحكمة لا تهتموا أيضا أحبائي لا تهتموا لأن بركة الرب تغني في لويين 25 عدد 18 يقول كده هوت فتعملون فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملونها لتسكنوا على الأرض آمنين وتعطي الأرض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين وإذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا كان ربنا قايل لهم كده هوت تزرعوا ست سنين والسنة السبعة سبت للرب سبت يعني ما تعملش فيها حاجة زي ما الأسبوع ست أيام ويوم لربنا السنة ال- كل ست سنين السنة السبعة تبقى سبت للرب طب قالوا له طب وهنعمل ايه في اليوم في السنة دي فاني امر بصوا بقى التعبير دوت اني امر ببركتي لكم في السنة السادسة فتعمل غلة لثلاث سنين يا سلام يا رب لا تهتموا أصل البركة من عند الرب مش بزراعك البركة هنا من عند ربنا السنة السادسة تدي غلة كام سنة ثلاث سنين ثلاث سنين أكمل لكم بقى فتزرعون السنة الثامنة السبعة دي وقفوا فيها مفيش شغل مفيش زرع وتأكلون من الغلة العتيقة إلى السنة الإيه؟ التاسعة إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا يعني تفضلوا تاكلوا من اللي عندكم لغاية لما تيجي تزرعوا السنة الثامنة وتبتدوا في بداية التاسعة تبقى لسه عاملين بتاكلوا في الغلة اللي متحوشة لكم بقالها ثلاث سنين هي دي بركة ربنا أحبائي عشان كده هوت لما قال لهم لا تقدرون أن تزيدوا على قامتكم ذراعا واحدا عمركم شفت واحد قدر يطول نفسه أبدا يعني حاجة مستحيلة أهو بالظبط كده هوت مهما اهتميت في في مثل جميل قوي شعبي بيقول ايه اجري ها وغير يعني إيه بقى طب امال ليه بنشتغل سبعة ايام و24 ساعة في اليوم ليه مش بندي ربنا يوم هو ببساطة معناه انه الله اللي بيدي وهو اللي بيبارك احبائي احنا بنعطل علاقتنا بربنا ومحبتنا لربنا ظنا مننا ان احنا ممكن نجيب حاجة زيادة لينا مش هتجيب مش هتجيب فاكرين لما ربنا قال لهم تطلعوا تاخدوا المن ست ايام كل يوم تاخد مقدارك وفي اليوم السابع ما تطلعش لان في اليوم السادس هديكوا ايه نصيب يومين طب اللي خرجوا في اليوم السابع عملوا ايه اخدوا ولا ما خدوش ما لقوش حاجه ياخدوها فهي دي نقطه احنا ساعات بنسعى ونضيع علاقتنا بربنا والوقت اللي نقضيه مع المسيح ظنا منا ان احنا ممكن نزود حاجة مهتمين زيادة ده انا هقول لكم اكتر من كده هوت لا تهتموا حتى بالخدمة زيادة عن ربنا قالها لمين لمرسى قالها لمرسى قال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد مريم عرفت النصيب الصالح احنا ساعات نبقى بنخدم ربنا واحنا مش مهتمين بربنا متلهوجين وعمالين نجري شمال ويمين طب قعدت بقى مع المسيح ولا لا صليت أخذت خلوة مع نفسك قريت كتابك المقدس حضرت قداس ولا أنت عمال تجري في خدمة شمال ويمين هقول لكم على حاجة ساعات يقول الشباب عندنا في الكنيسة ويبقوا بيخدموا برضه في مناطق عشوائية فأقول لهم بتنزلوا امتى يقول لي بننزل يوم الجمعة أقول لهم طب كويس طب والقداس لا ما بنحضرش قداس ليه يا حبايبي أصل يوم الجمعة ده هو يوم الايه الخدمة طب وده ينفع هي الخدمة دي بتوصلني لربنا لكن انت مهتم بالخدمة وسبت صاحب الخدمة ملهاش قيمة ملهاش قيمة احبائي الاهتمام الحقيقي هو بربنا انا بخدم عشان اوصل للمسيح انا بصلي عشان احب ربنا واوصل للمسيح مش عشان الناس تشوفني بصلي امال ليه المسيح قال لهم ما توقفوش في زوايا الشوارع وتصلوا عشان الناس يشوفوكم مش الهدف من الصلاة ولا الهدف من الصوم عايزين نجبر أولادنا يصوموا لا احنا عايزينهم يحبوا ربنا فيقول له يا رب عشان أنا بحبك رب هسيب هسيب عشان أنا بحبك يا رب هقف أصلي عشان أنا بحبك يا رب همسك حتة في الكتاب المقدس واتمتع بيها وأقول له وجدت كلامك كالشهد فإيه فأكلته فكان لي للشبع خلاص مش عايز حاجة ومعك لا أريد شيئا على الأرض أنا فرحان كده فرحان لكن هتهتم بالخدمة دون انك انت تقعد مع ربنا يبقى انت بتضيع ابديتك صدقوني وياما ناس ضاعت في وسط الخدمة ضاعت ظنا منهم ان هم بيخدموا ربنا وهو مش عارف ان هو بيضيع نفسه وابديته لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة هنا بقى عارفين يقصد إيه بالحياة أليست الحياة مع الله أفضل من الطعام أفضل من الطعام أنك تتمتع بوجودك مع ربنا أفضل من الطعام اشتغل لكن الله في قلبك ساعات يجي واحد من الشباب يقول لك أنا عايز أهاجر وخايف وهاجر ولا ما هاجرش يا حبيبي روح أي مكان للرب الإيه للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيه بس المهم أنك أنت وأنت حتى طالع أي مكان يكون مين في قلبك المسيح في جزيرة جنب استراليا اسمها ها فيجي ولا فيجي فيجي آخر كلام إيه فيجي دي ما كانش فيها مسيحيين او فيها يعني مسيحيين بس سكانها الاصليين وراح مهندس هناك او واحد اشتغل هناك شويه هو مش لا هو كاهن ولا هو يعني هو شاب عادي هو لوحده اسرته ولكن حس بغيرة ربنا جوه قلبه ابتدى يكلمهم عن المسيح وعن الكنيسه وعن الأسرار ناس فرحت قوي قالوا له الله احنا عايزين من ده عايزين من ده أصل في آية جميلة بتقول إيه ذوقوا وانظروا إيه ما أطيب الرب فقال لهم خلاص نجيب لكم من ده فقال الأسقف بتاع أستراليا إن في ناس محتاجين خدمة هنا هم. يوم الأسقف يعمل إيه يرسمه هو قسيس على هناك على الشعب اللي هناك وتشوف المنظر الجميل معمودية كده زي الترابيزة دي كده وسلم من هنا وسلم من هنا وأسر كاملة بتخش في الإيمان من هنا وتطلع من الناحية التانية مسيحي ده إيه ده ما هو عرف اهتمامه ما كانش بس إن هو يشتغل ويلم فلوس ولكن اهتمامه إن هو يوصل المسيح للآخرين على الرغم انها جزيره بعيده محدش عمره سمع عنها قبل كده ولا حد راح لكن هو هاجر ومين جواه المسيح فقدر يدخل المسيح في وسط المكان وغيرها كتير انت مهتم بايه مهتم بايه مهتم بالاكل والشرب ولا مهتم بالله في حياتك بولس الرسول يقول لنا كده هو في فيليبي أربعة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الرب أي موضوع يقابلك ما تهتمش بيه ما تهتمش على مسؤوليتي على مسؤوليتي أو على مسؤولية بولس بلاش على مسؤوليتي أنا مسؤوليتي ضعيفة لكن خش فيه بالصلاة قدم صلاتك لربنا وطلبتك وصراخك أمام الله وقول له يا رب أشكرك على كل عطية أنت هتقدمها لي مهما كانت قليلة ومهما كانت كتير لا تهتموا بشيء خالص خالص خالص بل في كل شيء بإيه بالصلاة عندك مشكلة أقف صلي لها عندك مشكلة أقف صلي لها عندك ضيق أقف صلي من أجلها أشكر ربنا عندك تجربة أشكر ربنا عليها وصلي مشلول وبيقول له أنا مش عارف ليه ربنا مش بيجربني ربنا مش بيجربك ده الواحد فينا بس التكييف بيعطل بيقول ليه كده يا رب بتجربني ليه أنا عملت إيه في حياتي عشان الدنيا تبقى حر عارفين ليه؟ لأن إحنا اهتمامنا عالي قوي بالماديات قوي فلو النور قطع أتعب عشان كده أنا بقول لكم علموا ولادكم الصوم لأن الصوم مدرسة مدرسة نسك بس صغنطوطة قوي قد كده تعلموا لما يخسر حاجة ما يزعلش ولما يتحرم من حاجة ما يزعلش احنا ساعات بندلع أولادنا أحبائي ونديهم كل حاجة أملا إن أنا محرموش من حاجة أو إحساسا إن أنا في يوم من الأيام اتحرمت من شيء مش عايز ولادي يتحرموا منه أبويا كان شديد عليا فأنا مش عايز أبقى شديد على الولاد حبيبي أنت بتضيع لازم تعلمه لأنه هيجي يوم أو هتيجي هي يوم تقول لك أنا عايزة ده الشخص ده بحب ده أو هو يقول لك أنا بحب دي والشخص ده مش عايزه يحصل له إيه؟ مشكلة مشكلة بنقع فيها وبيجي اتعود ان هو كل اللي يطلبه ايه ياخده طب ولما ما جاش يحصل له ايه تعب لكن انت لو علمته ان هو ما يهتمش وان هو يتعلم انه في حاجات لازم ما ياخدهاش تتربى جواه مناعة وقوة لأن يقولوا لنا كده إن الحياة دايما مالها ما بتديش كل حاجة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الرب لأن ربنا عارف حتى يجي كده هو تقول في كلوسي ثلاثة اتنين اهتموا بما فوق لا بما على الأرض سيبكم من اللي على الأرض أبوكم يعرف ما تحتاجون إليه أمال أنت يا رب عايزنا نهتم بإيه خلاصة الوعظة بقى أنت عايزنا نهتم بإيه اهتموا أولا ها ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم يعني يعني اهتم بأبديتك اهتم بعشرتك لربنا اهتم ان انت تدي وقت للمسيح اهتم ببكور اليوم ان انت في بداية يومك زي ما بيقول الكتاب كده الذي يبكر الي ايه يجدني ابتدي يومك بربنا ادي يوم لربنا مقفول لربنا قدس للرب زي ما كان يوم السبت وأصبح بعد كده يوم الحد ادي من وقتك لربنا ومن طاقتك لله لكي ما يبارك الله فيه علم أولادك إن هم يكون ليهم علاقة حب بربنا ساعتها هم هيصوموا لوحديهم وهيصلوا لوحديهم هيحبوا ربنا لوحديهم اهتم ان يكون ليك اعمال صالحة يقول كده هوت لتيتوس ثلاثة صادقة هي الكلمة أريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا صالحة فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس إن الإنسان يكون له علاقة بربنا ويخدم ويحب ربنا اهتموا ان انتوا تدوا قلبكم لله يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق يبقى نهتم ان احنا فكر الملكوت يكون شاغل قلبنا وفكرنا ان يومك يكون بدايته ربنا انه مالك كله لله انه عطاياك كلها تكون للمسيح وثق ان الله زي ما قال كده افتح لكم قوى السماء إلى أن تقولوا كفانا رب كفانا ربنا دينا أحبائي أن لا نهتم لا نهتم لأنه لن يستطيع إنسان أن يزيد على قامته ذراعا واحدا لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم لإلهنا كل مجد وكرم من الآن